مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة فلنرفع قلوبنا إلى الله أيها الأحباء طالبين بركة لنفوسنا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نسألك رب أن تشملنا بعطفك وحنانك وحبك ونعمتك وأن توصل صوتك وكلماتك إلى قلوبنا ممسوحة بالروح القدس لتأتي بالثمر لا نريد كلاما فارغا ولا نظريات لكن نريد لمسات وإعلانات من روحك القدوس في هذا اليوم المبارك لكل المشاهدين في بقاع الأرض كلها ولك كل مجد وعظمة وسلطان من الآن وإلى الأبد آمين نتشرف أيها الأحباء بوجود أخ جديد عندنا في البرنامج من العابرين القدامى الأخ صديق محمود ولكن اسمه تغير بعد ما قبل المسيح وأصبح صادق عبد المسيح هو زي ما حكي لنا اختباره دلوقتي بتركيز علشان خاطر وقت البرنامج والله يستخدم هذا الاختبار لخير الكثيرين تفضل عزيزي الفاضل مرحبا بك شكرا يا أستاذ أبونا زكريا على محبتك وعلى عمل الله الظاهر بوضوح وأنا مسميك في وسط الناس آه الإمام الشيخ الإمام المفتي أبونا زكريا قدس أبونا زكريا احنا مش قد المفتين ما نقدرش نفتي اتفضل
ما فيش عن.
لا إن- لكن أنا هشاور مشاورات بسيطة بإصبعي على نقطة التحويل ايوه ده اهم حاجه آه. إزاي الرب أو ليه أنا موجود معاك النهاردة يا أستاذ أبونا آه، إضاءة بس صغيرة كده لفتة على الماضي هل كنت مسلم متعصب ولا مسلم عادي ولا كان نظرتك إيه للمسيح والمسيحيين والمسيحيين كده يعني لمحة يعني.
لمحة بسيطة لمحة بسيطة كنت أنا آه، مسلم شوية متمسك بإسلام ومحب لمحمدي وكنت كمان لأني كنت بروح جامع في مصر القديمة اسمه جامع أبو جاموس عاملاها عيلة اسمها عيلة أبو جاموس وكنت الشيخ هناك بيخليني أطلع من الجامع متمسك ومتعصب بسبب الكلام والألفاظ والمعاني اللي كان بيقولها لنا فكنت ببشر مسيحيين جيران لينا تدعو آه تدعو آه للإسلام.
آه أو أدعوهم للإسلام آه. آه وكنت أقول لهم عيسى ابن مريم ما قتلوه وما صلبوه إلى ولكن آخره.
شبه لا إلا أن الرب يسوع بعد مشوار طويل طبعا في الإسلام مش هقدر أقوله لكن آه، في ليلة ليلة 17 إبريل سنة 67 آه، قديم، يعني أس- آه، أبونا 41 سنة من النهاردة أشكر الرب آه.
طول عمرك 41 سنة شكرا يا أستاذ بن. آه كنت داخل آه آه شقتي بالليل في منيل الرضا يعني آه، سبعة مصطفى رضا في منيل الرضا وما كانش عندي أي تفكير لا عن المسيحية ولا الإسلام وكنت نايم لوحدي في الأوضة إلا أن الرب وراني هذه الرؤية الحلوة العظيمة أيوه آه. آه. وراني الرب أن شفت أن أنا كأني نايم في جبل واسع أيوه وعامل دراع الشمال ده زي مخدة تحت مني وإذا بيا أشعر ب- بإيد حنونة بتربط على كتفي وبصيت ورا مني وفوق مني كده لقيت شخص الرب يسوع المسيح له مبارك كل اسمه، المجد الله المجد المكتوب عنه أنه أبرع جمالا الله المجد آه، من بني البشر ومكتوب عنه في القرآن عندنا وجيها في الدنيا والآخرة عندكم زمان آه عندنا زم آه ما أنا بحكي على أن أنا عارف.
أنا دلوقتي okay.
في الحالة اللي أنا ماشي.
فيها ماشي.
بتكلم عن صديق محمود محمد أيوه كويس
الا اني آه، اندهشت من وجود العظيم الجميل ال- ال- الرائع ده فحبيت اقوم من على الارض ما قدرتش الا ان الرب يسوع مد لي ايده وانا نايم على الارض مبارك.
وراح وقفني آمين.
ك- كقول الكتاب رفع المسكين من التراب والبائس من المزبله المزبلة.
مزمور ال 113 أيوه بعد الرب ما ما قومني مشي بيا في الجبل وهو ماسك ايدي ماسكني بايده الشمال من ايدي اليمين عدى بيا اربع تباب وبعد رابع تبه لقيت شجره زي شجر الارز اللي هو بناع- بتاع كبيرة.
الكريسماس ده، آه كبيره وخضراء في وسط الجبل وتحتها طبق مجدول من السعف ال- بتاع النخل ومليان خبز عظيم والخبز طالع منه نور واهج نور ابيض ب- بشكل عظيم جدا اشتهيت بصراحه ان انا اكل من هذا الخبز طب.
فبايدي الشمال بحاول امد آه، يا على ايدي على مسلم ايدك الطبق الشمال غلط آه.
ماشي لان ايدي اليمين الرب يسوع ماسكها اه اه عشان كده ف- فبمد كل قاعده شواذ آه. فبمد ايدي ش- علشان اخد الا جسمي ارتعش ما قدرتش من قبل ايدي متحصل الطبق راح الرب سايب ايدي اليمين وراح مميل جايب واحد من الخبز ده وراح كاسر وراح كاسر مبارك كمان اسم لهم الله.
اه وراح حاطط فكان مبارك طعم العيش مبارك رائع جدا شيء يا أستاذ مختلف منى. آه.
شيء مختلف آه، م- مشي بيا ك- آه، بعد كده وسيبنا ورانا الشجره الى ان لقينا جبل آه، نهر ميه ابيض رايق شفاف القاع بتاع النهر كان ظاهر آه، اصفر زي الذهب الرمله والميه بيضه زي الفضه مبارك اسمك.
فكان لون يعني هي دي رؤية انك انت الله تعامل معاك من خلال رؤية واضحة من خلال هذه الرؤية.
طيب بعد ما صحيت من النوم بقى عملت ايه بقى هل اعتبرته انه حلم وفات ولا خدت اكشن يعني قرار وفعل يعني اه هقول له أسأل مم.
آه هو اللي حصل ان بقى بقى الحته المهمه دي ان الرب يسوع من النهر الشفاء.
ملا ايده ميه وهو رفع ايده م- ليا لقيت هنا في اخر آه.
ايده ثقب المسمار والدم سايح حتى ان الميه اتغيرت وبقى لونها احمر الرب يسوع حط ايده بكفه بالميه بالدم على بقي لقيت نفسي بشرب ميه بدم حلو.
فبعد الرؤيا وهو الرب يسوع اللي سماني قال لي من النهارده هيكون اسمك صادق عبد المسيح بولس آمين.
هتحمل الانجيل هتبشر باسمي هتلاقي ضيقات ومتاع في العالم طبعا.
لكن ثق من يقبلك يقبلني وانت آه، ايامك جميل.
قليله على الارض بعد هذه ال- ال- الرؤية العظيمة الحلوة آه.
والشاعر بطعم الأكل اللي اداه لي آه.
الرب آه.
و- صدقني يا آه.
بونا والمية بالدم يعني تغيير من الداخل آه. مش دم عادي لكن دم معجزي يعني قعدت قعدت يا بونا اراجع نفسي ازاي انا كنت مثلا بقول على المسيح كذا وهو فعلا مصلوب أيوة.
و- وضحى من اجلنا واحبنا هذا الحب ومحمد اللي انا بقى كل يوم بصلي له خمس مرات سنين طويله ما اظهرليش حبه ولانه ما عندوش هذا الحب أها.
وبعدين قلت طب ازاي المسيح ايده مجروحه وعنده هذا الدم فحسيت ان فعلا قوه هذا الدم آمين.
اللي لها هي فعالية.
خلصتني اه آمين.
وحسيت وسألت نفسي وقلت طيب أنا كنت ماشي مع واحد سنين طويلة ها ما عندوش دم ما عندوش دم محمد يعني.
ما عندوش الدم ما اللي عندوش الدم، يخلص آه. ما أمته عندوش يعني دم خالص آه يعني، ما ما عندوش دم يخلص فإحنا مش ولا عايزين يقدر نجرح اي حد من احبائنا آه، المسلمين يعني.
لا انا بقول ما عندوش الدم الدم ده.
اللي يخلص آمين.
ويف- ويطهر آه، لان الرب يسوع هو بدمه آمين.
سفك على عود الصليب لكي ينجينا بعد من كده بقى الخطايا.
وقمت من النوم عملت ايه بقى
اول شيء عملته رحت للناس المسيحيين آه.
آه. اللي انا كنت بتكلم عندهم على ضد ان المسيح.
الاسلام او وادعوهم للاسلام آه، وخبطت عليهم بدري فقاموا مندهشين آه، لانهم ما كنت ما كانوش متوقعين ان اجي بدري أي- او كده أي.
فقالوا لي ايه الح- ايه يا صديق ما قلت لهم بس انا مش اسمي الصديق انا اسمي صابع عبد المسيح بولس.
ايوه اي طيب آه، بعد كده اتعمدت آه، بنعمه ربنا و- وب- وابتديت تشهد للمسيح وانت عايش دلوقتي خادم للمسيح امين اشكر الرب يعني.
يعني. بعد السنين اللي قضيتها في مصر ست سنين اتحبست ثلاث مرات اتحبست.
ودخلت السجن ثلاث مرات ياه.
واتعذبت لدرجه حطوا ايدي في على قضيب القطر في اسيوط علشان محمد عبد المنعم امر ان ايدي تتقطع لان عليها الصليبين لأن محمد مش عبد المنعم عارف- اللي هو المحافظ بتاع محافظ اسيوط أسيوط.
آه انا سنة سمعت ألف.
اختبارك ده قبل كده وعارف بالتفصيل لان اختبار طويل فعلا مو- بتاع حوالي ساعتين يعني وموجود مظبوط.
على الانترنت عندنا في الويب اشكر site.
الرب انا قلت لقدسك مره انت طلبتني تلقى الفوق.
بالتليفون و...
مظبوط.
وقلت على الانترنت نشكر ربنا من أجل معاملته معاك وخروجك من الظلمة إلى النور ومن الباطل إلى الحق الله يثبتك وينميك ونطلب من الله أن يستخدم هذا الاختبار بلمسات لكل من يريد أن يعرف الحق آه، يسعدنا أحبائي كتابتكم لنا باستمرار رسائل على الموقع اللي طالع قدامكم وحقيقة أنا هكتفي بقراءة أنا متعود أن أنا أقرأ رسالتين هكتفي النهاردة برسالة واحدة عشان عندنا وقت طويل امين آه، الرسالة بتقول وهي أتت من شخص لم يذكر اسمه بيقول قرأت في إحدى الصحف آه، المصرية أنك كتبت قرآنا محرفا أسميت القرآن الشعبي وأنك وضعته على الصفحة الرئيسية آه، لموقعك فما حقيقة هذا الأمر ده الرسالة اللي وصلت وأرد بقول إذا كنت أنا كنت بترفع عن ذكر بعض الكلمات المكتوبة في القرآن الحالي واللي بيعتبروها م- ماشي وكنت أتهجى الكلمة في البداية ثم كنت أشير إليها بكلمة تمتم وأخيرا كنت أقولها محرفة انطحوا آه، ما طاب لكم من النساء انطحوا وأحيانا كنت أكتفي بعرضها على الشاشة لما تبقى كلمة يعني صعب شوي فكيف تصدق يا عزيزي السائل أنني أكتب تلك الألفاظ الشعبية المخجلة ولو أن الذين نشروا ما يعرف بالقرآن الشعبي لأن أنا حققت في الموضوع وعرفت آه، كل حاجة عن الموضوع ده وسألت الناس اللي كتبوه فكان ردهم أن كلمات القرآن التي يصعب النطق بها كانت هي اللغة الشعبية أيام محمد ولذلك أصحاب هذا الموقع سمحوا لأنفسهم أن يضعوها في لغتها الشعبية المعاصرة بالصيغة التي كتبوها سؤال لماذا يثور أحباؤنا المسلمون على لماذا لا يثوروا يعني صاروا على الموقع ده والكلمات الصعبة ولماذا لا يثوروا على نطق نبيهم محمد بالكلمة الفاضحة الشعبية في قصة رجم ماعز آه، الشخص اللي زنى وجهل الرسول وقد ذكرت في 67 مرجع من كتب الأحاديث الصحيحة والتفاسير الشهيرة ولكن يكتفي هنا لضيق الوقت بما ذكر في صحيح البخاري باب المحاربين حديث رقم 6913 عن ابن عباس قال لما أتى ماعز ابن مالك النبي قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت قال لا يا رسول الله سألوا عدة أسئلة بقى و... والدلو في البير والمك... المروت في المكحلة والكلام الفاضح يعني والراجل قال له اه قال له انا عملت معاها ما يعمله الزوج مع زوجته ولم يكتفي الرسول بهذا الكلام مكتوب في صحيح البخاري قال له طم وانا مش هنطقها لانها هتطلع لكم على الشاشه ايه ده صيبه قال عملت لها كده عملت لها كده قال له نعم عند ذلك امر برجمه طب جاي يتطهر طب طهره طب ليه ما بتعترضوش على الكلمه دي في صحيح البخاري وهي كلمه شعبيه فاضحه وبصراحه أنا أتأذى من كل هذه الألفاظ غير اللائقة سواء كانت في صحيح البخاري أو على السايت آه، ولمن يدعي بأنني وضعت آه، ما يعرف بالقرآن الشعبي على موقعي فأدعوكم أن تدخلوا الموقع لتروا كذب تلك الجريدة وربنا يهدي الجميع إلى الحق ناتي إلى موضوع آخر آه، هو حنعلن عن موضوع آه، طالبنا به جميع آه، الأحباء المتابعين لبرنامج أسئلة عن الإيمان فبناء على رغبة الكثيرين ستعيد قناة الحياة بث الحلقات ابتداء من يوم الاثنين القادم 7 إبريل سنة 2008 في مواعيد الساعة 6 ونص صباحا قبل الناس ما تروح الشغل والساعة تسعة ونص بالليل بعد العيال ما يناموا وتقدر تتفرج على راحتك والعيال برضه هيخلوك تنام ويقوموا يتفرجهم وده بشهادة عمرو أديب وبعد ما بتناموا عيالكم بيعملوا ويخلوا ويسووا لكن نشكر الله ان الصوت بيصل الى الجميع وبعد ايها الاحباء المشاهدين لقد بدانا في الحلقات السابقه مناقشه موضوع هام وهو المسيح ومحمد والشيطان وقلنا أننا سنتكلم عن النقاط التالية واحد محمد والأعراض الغريبة منذ طفوليته اثنين محمد والأعراض الغريبة نفسها عندما كان يأتيه الوحي ثلاثة محمد وما حدث له في غار حراء أربعة ظهور الشيطان لمحمد في صورة جبريل كل ده من الكتب هتشوفه خمسة الشيطان يوحي بآية قرآنية لمحمد ثم ينسخها جبريل ستة حديث محمد عن إسلام شيطانه سبعة محمد يستعيذ من نزغ الشيطان وهمزه ثمانية محمد قضى ليلة كاملة مع الجن تسعة الجن يوحون لمحمد بصورة قرآنية كاملة هي سورة الجن عشرة الشيطان سحر عقل محمد لمدة سنة كان له سلطان عليه أحبائي لم يتسع وقتنا في الحلقات الماضية إلا لمناقشة النقاط الثلاثة الأولى فقط ف يعني إن شاء الله نناقش الباقي الآن طب وايه راي قدسك يا ابونا تكلمنا عن ظهور الشيطان لمحمد لما ظهر له في سوره جبريل طيب. هو دي النقطة الرابعة عزيزي الفاضل آه.
أنت متابع ويانا آه، قبل أن نبدأ أولا آه، نوجه نظر السادة المشاهدين إلى سؤال حلقة اليوم سؤال هل كان للشيطان والجن تأثير على رسالة محمد إن أجبت بنعم اكتب واحد إن أجبت باثنين يبقى آه، بلا يبقى اثنين وللإجابة على سؤال حضرتك والموضوع أيوة.
ده أقول ربما معظم آه، الأحباء المسلمين اه اللي معانا وسامعين لا يعرفون أن الشيطان يمكن أن يغير شكله ويظهر في صورة بشر أو صورة ملائكة أيضا فنقرأ في الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 11 وآية 14 يقول الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور نور. لكن هل هل يا ابونا في في الاسلام حاجه زي كده؟
اه بالتاكيد طبعا كويس هل اشكرك الحقيقه آه، ما سوف يصدم الكثير من المسلمين اه الاجابه على سؤال حضرتك الواقع هذا ما حدث مع محمد نفسه كما قال الامام فخر الدين الرازي في تفسيره لسوره الحج ايه 52 في كتابه التفسير الكبير جزء 23 صفحه 47 قال ابن عباس بيقول كده هو بيقول قال ابن عباس في روايه عطاء ان شيطانا يقال له الابيض أتى إلى رسول الله على صورة جبريل عليه السلام وفي تفسير الإمام فخر الدين الرازي أيضا على صورة التكوير آية 20 في التفسير الكبير جزء 31 صفحة 68 يقول ذكر مقاتل أن شيطانا يقال له الأبيض قصد أن يفتن النبي جاي يفتن النبي ها فدفعه جبريل دفعة رقيقة وقع بها من مكة إلى الأقصى الهند طب ما دفعوش ليه يروح جهنم لما دي خفيفة كان زقه زقة كبيرة كان ريحوا منه اه ما- آه، طيب هل عندنا فرصة نكمل أنا.
آه، يمكن في عيب في الاتصال ولا حاجة آه، كنا بنتكلم عزيزي الفاضل آه.
عن هذا الموضوع و... وما قاله فخر الدين الرازي مش كده؟
أيوة مظبوط تحب نزود برضه مراجع؟
امين طب كويس.
نتكلم اه عن فخر الدين الرازي هل هناك كان في مفسرون اخرون ايوه آه.
قالوا كلام كتير عن ذلك بالتاكيد في تفسير القرطبي في جزء 18 صفحه 37 عن سوره الحشر ايه 16 قال ابن عباس الشيطان الابيض هو الذي قصد النبي في صوره جبريل ليوسوس اليه على وجه الوحي حاجه كلام صريح وفي تفسير القرطبي جزء 19 صفحه 242 و 243 لسوره التكوير آه والكلام ده في صفحه 23 آه يعني سوره التكوير ايه من 23 الى ايه 25 قال قال عطاء يريد بالشيطان الابيض الذي كان ياتي النبي في صوره جبريل يريد ان يفتنه وفي تفسير مقاتل ابن سليمان جزء 3 صفحه 456 ان النبي حين بعث قال ابليس من لهذا النبي الذي خرج من الارض فقال شيطان واسمه الابيض انا له فاتى فوجده في بيت الصفا فلما انصرف قام الابيض في صوره جبريل ليوحي اليه يا خبر ابيض يا خبر ابيض كلام في منتهى الوضوح فعلا يا ابونا حاجات مثيره جدا طب هل في حاجه زي كده جت في كتب مثلا كتب زي كتب السيره النبويه اه بالتاكيد طبعا ما فيش كتاب يخلو من هذا الكلام في السيره الحلبيه جزء السيرة واحد الحلبية.
صفحة 408 يقول كده قد ذكر بعض المفسرين أنه صلى الله عليه وسلم كان له عدو من شياطين الجن يقال له الأبيض كان يأتيه في صورة جبريل وتعليق على كده ألا يتفق هذا الكلام أحبائي مع ما قاله محمد نفسه لخديجة عن الذي ظهر له في غار حراء إيه قال لها إيه نقرأ في السيرة الحلبية جزء واحد وصفحة 337 قال إيه بقى قال إن رسول الله قال لخديجة ده السيرة الن- النبوية إني لأخشى أن يكون الذي يناديني تابعا من الجن يا رب يسوع وقال لها أيضا أخشى أن يكون بي جنون يعني لمسة من الجن فما رأيك يا عزيزي المسلم المشاهد في هذا الأمر الخطير كل هذه المراجع تتكلم على أن هناك شيطان اسمه الأبيض ظهر لمحمد ألا يحتاج هذا الموضوع أن تبحثه لتت... لتتأكد من صحته حتى لا يكون إيمانك باطلا تقول لي ما هو أسلم أيوة الموضوع ده رح نستكمله إن شاء الله في حلقات قادمة عن إسلام الشيطان الأبيض
طب ايه راي قدسك يا ابونا آه، في عن وحي الشيطان لمحمد بايات قرانيه مثلا ونسخها جبريل آه بالظبط دي فعلا النقطة اللي احنا هنتكلم عليها آه.
آه، وهل اوحى مح... آه، وهل اوحى الشيطان لمحمد بايات قرانيه نسخها بالتأكيد آه، جاء في سورة النجم آية 19 و20 أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخر الآية علق الإمام الطبري على هذه الآيات في تفسيره جزء 17 وصفحة 186 و 187 وقال جلس رسول الله في نادي مجموعة نادي يعني المجموعة من أندية قريش فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفر عنه ويكمل الطبري يعني مش عايز حاجة تيجي من ربنا تزعل الناس تزعل الناس ويكمل الطبري قائلا فأنزل الله عليه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى اللي هي أول بداية النجم فقرأها رسول الله حتى بلغ حتى إذا بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى اللي هي آية 19 ايوه وعشرين يقول لك كده الطبري ألقى عليه الشيطان كلمتين إيه هما تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فتكلم بها ويضيف الطبري ويضيف الطبري أيضا في نفس المرجع فلما أمسى أتاه جبريل قال له ما جئتك بهاتين فقال رسول الله افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل ويواصل الطبري كلامه في تفسيره جزء 17 صفحة 186 عن أسباب نزول سورة الحج 52 القائلة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقيه الشيطان فوضح الطبري أن السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية أسباب النزول يعني ايوه أنزلت هذه الآية على رسول الله أن الشيطان كان الشيطان كان قد ألقى على لسان محمد في بعض ما يتلوه ما لم ينزله الله عليه فاشتد ذلك على رسول الله واغتم فسلاه يعني عزاه عزاه الله بهذه الآيات بتاعت وما من نبي تنبأ إلا وجاله الشيطان
آه، أيوة.
يمكن يكون لي عندنا فرصه ناخد بعض
عزت طب الأخ عزت ويانا موجود آه، يا مرحبا يا مرحبا تبونا أيوة
انا انا كان عندي تساؤل بسيط أيوة حبيبي او عندي عندي آه، استفسار بسيط اتفضل
حول الكلمه بتاعت الوهيم في ال- في اللغه العبريه أيوة
هل بتقابله في اللغه العربيه كلمه اللهم هل يمكن ان تفسر كلمه اللهم بان الاب والابن والروح القدس هم الله الله هم ده الاستفسار بتاعي أشكر محبتك يا أخونا عزت وربنا يباركك آه، ممكن ده أحد التفسيرات وممكن يكون مقبول قوي ممكن آه، لكن ما تنساش أن اللهم كان أيضا نداء الجاهليين كانوا أيضا ينادون ويقولون اللهم فممكن تكون يعني موروثة من أيام آدم إلى الجنس البشري كله على أن الله واحد في الثالوث المقدس وإلا الله ما تنسى هم ما تنسى ما تنسى ابونا اتفضل يا أخ إنه عزت.
في- في- في- في الجزيره العربيه كانوا اليهود منتشرين فممكن يكونوا ال ال ال ال العرب شالوها من اليهود شالوا منهم هذه ال- أشكرك يا يا زول صح جايز جدا أنت م- يعني دارس ومتبحر وأنا مبسوط جدا بعلمك واستنتاجاتك ممكن يكون لكن أنت عارف أن ال- المراجع العربية فيها القيل والقال وقيل كذا وقيل كذا والشيء ونقيضه لكن نقطة مهمة عشان يتفكر فيها أخونا المسلم برضه ليه ما قالش الله لكن قال الله هم برضه يفكر فيها أشكر اتصالك وأشكر محبتك عزيزي الفاضل أيوه آه، شكرا شكرا ال- الله يباركك خليك ويانا على طول امين شكرا ان شاء الله نرجع دلوقتي لكلامنا او لموضوعنا أيوة.
هل في مفسرون اخرون غير الطبري آه، يعني قالوا شيء عن هذا الموضوع يا وتسفونا اه طبعا انت عارف ان كل المراجع العربيه اتكلمت عن هذا الامر لانه مش امر هين ابدا مظبوط.
امر كبير ف آه، لكن الوقت ما يتسعش ان احنا نسرد كل الامور ديت وهي كتب كثيره يعني. آه، ولكني اكتفي باقوال اثنين من ائمه المسلمين الكبار واحد الامام ابو الليث السمرقندي في تفسيره الجزء الثاني وصفحه 465 برضو تعليقا على سورة الحج 52 يقول قال ابن عباس في رواية أبي صالح أتاه الشيطان في سورة جبريل وهو يق... الشيطان وهو في سورة جبريل يقرأ سورة النجم إذا هوى عند الكعبة حتى انتهى إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى اللي هي آية 19 و20 فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى فلما سمعوا المشركون يقرأ ذلك أعجبهم فلما انتهى إلى آخرها سجد وسجد المسلمون والمشركون معه فلما أتاه جبريل عليه السلام قال ما جئتك بهذا فنزل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ها فينسخ الله ما يلقي الشيطان مش مشكلة دي غلط دي تصلح دي ننسى ننسي دي نجيب وما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها وأيضا قال القرطبي في جزء 12 صفحة 84 في تفسيره لسورة الحج 52 بيقول إيه قال ابن عباس إن شيطانا يقال له الأبيض كان قد أتى رسول الله رسول الله في سورة جبريل عليه السلام وألقى في قراءة النبي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ده كلام ده كلام
وما تعليقك يتسبون في هذا الموضوع
تعليق كتير موضوع شيق جدا تعليق كتير أوي. آه، تعليقي هو كيف يحدث هذا ازاي يحصل ان الشيطان يدي الرسول ويوحي آه.
وقد جاء في سورة النحل آية 98 إلى 100 يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه يعني إيه يتولونه يعني الذي اللي بياخدوه ولي ويتبعوا بسكته والذين هم به مشركون فكيف سيطر الشيطان على لسان محمد إنه سؤال يحتاج إلى إجابة مقنعة هل ولا الشيطان على نفسه هل تبع خطواته عشان الشيطان يوحي إليه علامات استفهام تحتاج إلى أسئلة عديدة عشان الإنسان يتأكد هو بيتبع إيه الوحي ده من ربنا ولا من الشيطان الأبيض إيه الموضوع بز... الموضوع مش سهل يا أحبائي موضوع بجسده قدامك عشان خاطر تفكر من واقع الكتب الإسلامية أنت بتتبع إيه حياتك الأبدية رايحة على فين فكر وربنا يرشد إلى الحق
طيب يا ابونا متهيألي أنا بس عشان السماعة عندي يظهر أيوة، في في فيها حاجة- عطلة آه، آه فمعلش أسك هتتعب سابونا عندنا مداخلة يمكن آه فرصة هل للمداخلة هل الجهاز اتصلحوا فيه مداخلات عزيزي الفاضل ولا لسه؟ اه طيب آه اخونا محمد من السعوديه
السلام عليكم السلام والنعمه اهلا وسهلا
سلام ونعمة من الله الواحد الأحد إليكم آه، حضرة القدمس آه، المرة ال- الأسبوع اللي فات أنا كنت بناقش حضرتك ايوه فقطعتني وقطعت- وقطعت علي الإرسال احنا نحب نتبين الحقيقة نعم في آه، نسب آه، آه، يسوع عليه الصلاة والسلام أيوة.
أنا قلت لحضرتك أنكم أنتم بتتهموه بأنه ابن الزنا هجيب لك الشاهد بس خليني أتكلم اديني فرصة إني أتكلم آه، اتفضل ال- حبيبي ال- اتفضل.
ال- وكان يسوع في نحو السلا- آه، ده انا بقرا من لوقا ثلاثه والايه اللي استشهدت بيها حضرتك أيوة.
بان هو ابن بالتبني فين كلمه بالتبني مش موجوده كلمه بالتبني آه، حضرتك لازم ما ما تجيبش حاجه من راسك تجيب لي من آه، النص اللي انت بتؤمن بيه النص بيقول وكان يسوع ده من لوقا آه، لوقا كام آه، لوقا آه، في آه، 23 لوقا 3 23 أيوة.
وكان يسوع في نحو الثلاثين من العمر عندما بدأ رسالته وكان الناس يحسبونه ابن يوسف ابن علي يعني الناس اللي هم بيحسبوه ان هو يوسف ابن علي مش هو ابنه بالتبني لو ابنه بالتبني كان النص قال ال- هذه حكاية وكان الناس يحسبونه دي اغفلها متى ما ذكرهاش متى قال بصريح العبارة ان هو ابن يوسف ابن يوسف وكمان ابن يوسف مين؟ ابن يوسف اللي هو آه، ما هواش ابن علي كما ورد في آه، لوقا ده آه، في آه، متى بيقول ان هو يوسف ابن يعقوب فهل هو يوسف ابن يعقوب هذا الت- التضارب في النسب يدل على التلفيق ويدل على الاتهام أشكرك.
حضرتك بتتهم بان هو ابن زنا خلاص.
القرآن هو الذي يبرئ عيسى عليه الصلاة والسلام من هذه الهرطقات طيب.
من أنه ابن زنا نقطتك إيه؟
اتلحق لأنه بيقول تقدم بقول لحضرتك ايه نقطتك خلاص نقطتك اتعرفت يا حبيبي نقطتك اتعرفت يا حبيبي وكابتن الف خير خليك معايا يا حبيبي الفك خير خليك كابتن.
معايا.
لا ما خليناش معاك خليك انت اللي معايا اسمع خل... اسمع سيبك من اللف والدوران والاسلوب ده خليني احترمك طالما انت بتحترم ادب الحوار ممكن خليك معايا أنا انت بحترم بتتكلم أدب الحوار. أنا خلاص بحترم استنى أدب الحوار.
انت سالت خليني اجاوب مش حضرتك ده ادب الحوار بتتكلم.
خل... انت سالت خليني اجاوب ممكن
خليني معك بس خليني معك طيب اشكرك خليني معك على الخط اه كده جميل كده جميل يا سلام أيوة.
انا انا بحب الناس المتفاهمين قوي اشكرك حبيبي بص حبيبي هل قرات اي تفسير لهذه الامور شوف احنا لما بنيجي نقرا ايه قرانيه نقول لك وقال القرطبي وقال الطبري وقال ابن كثير وقال وقال ونجيب التفسير ما بنألفش من عندنا ونفسر هل رجعت الى اي تفسير وقال لك ما في عقلك وفكرت فيه مش عايز اجابه دلوقتي لما اخلص اكتب عندك زي انا ما كنت بكتب كده ورد في الاخر تاني حاجه موضوع النص في الكتاب المقدس هذا عندكم لانكم تؤمنون ان القران في اللوح المحفوظ فهي نصوص لا يمكن ان تتغير وبالرغم من كده طبعا مش هنخش في النسخ والمنسوخ و- والتغييرات والحاجات دي كلها مش وقته يعني لكن انا بتكلم على مبدا في كتاب الناس المقدس عندنا الوحي مش جامد زي الاسلام الاسلام عامل وحي جامد ربط نفسه بانه ده كلام طب هي لغه وعشان كده قال لك ان الله بيتكلم عربي يعني ربنا ما فهمش انجليزي ولا فرنساوي ولا اللغات دي كلها لانه كتب في اللوح المحفوظ بالعربي احنا ما عندناش ال- الانغلاقيه ديت والفهم ده احنا بنقول كده تكلم اناس الله القديسين مس... تكلم اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس تكلموا عبروا فاحنا ما عندناش النص لكن عندنا روح النص وفكره النص والموضوع اساسا مش اللغه العربيه او اللغه دي فحته النصوص وما فيش نص وحكايه النص ده موضوع لا يلتزم لا لا نلتزم به لان عندكم انتوا الالتزام وحاططكم حشره زي بعضها في الناسخ والمنسوخ والتغييرات بين آه، المصاحف دي حاجه وبعدين نسب المسيح ابن زنا طب امال احنا بنقول ليه ابن الله لما بتقول ان احنا بنقول انه ابن زنا طب احنا بنقول ليه ابن الله يا عزيزي الفاضل لو كنا بنقول ابن زنا ما كانت حلت المشكله لكن نحن نقول ان المسيح ليس له اب بشري ولكنه منسوب الى الله طبعا انتم بتفهموا منسوب لله يعني الله اتجوز آه، مريم وخلف منها عيل آه، انت ان يكون لله ولد ولم تكن له صاحبه الفكر الاسلامي مقيد بالكلام الجسدي والتناسلي ودي قضية تانية ملناش دخل بيها احنا عندنا الابن لا يعني محمد ألغى التبني وكان له ابنا بالتبني وهو زيد بن حارثة وكانوا يقولون له آه، زيد ابن محمد صح ولا لا موجودة طيب لما كان له ابن اسمه زيد ابن محمد مش كان ده تبني لا لغاها لغاها ليه عشان يتجوز مراته زينب بنت جحش فلما جه يتجوزها الناس هتقول الله الله الله الله ده اتجوز مرات ابنه فقال لك ايه مفيش حاجه اسمها ابنه بالتبني ولغى التبني عشان ياخد الايه المراه يقول لك كده فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلغى التبني لسبب ولعله ليحلل لنفسه اخذ المراه من زوجها سلعه فاذا التبني ما تفهمهش تبني فكر روحي سامي النصير ابناء لله المسيح ابن لله ليس ابنا لبشر مش مولود من اب وام لا مولود من امراه وليس من اب فاحنا ما بنقولش كده طيب تعالى نيجي بقى ايه يحسبونه يحسبونه نعم الناس فاهمها كده لان لو ما كانوش هينسب ما كانش منسوب لرجل هيرجموه ويرجموا امه لان الزمنيه ترجم لكن في الخطه الالهيه ربطهم مظهر شرعيا قدام الناس انه خطيبها والخطوبه كانت تبقى كاتب كتاب زي ما عندكم كاتب الكتاب زواج بس بدون دخله فكان كده مع يوسف كانت العذراء مكتوب كتابها وانتوا خدتوها من اليهود مكتوب كتابها بس من غير دخله من غير دخل فوجدت حبلى من الروح القدس ويوسف نفسه كان شك في هذا الامر لكن الملاك ظهر له وقال له لا تخف ان تاخذها احميها وفعلا لما اتولدت اتكتب باسم يوسف حتى لا ترجم العذراء ولا يرجم الولد فاذا ديت يحسبونه اي يظنون انه ابنه وهو كلمه ابن بالتبني ما هياش نصا لكن هذه الايه تشير انه ليس ابنه الحقيقي بل ابن بالتبني حته اغفلها متى ما هو انت تحتاج انك انت تدرس انا مبسوط منك انك انت بتسال على اي حال لكن كويس.
اشير عليك انك تدرس متى كتب بشارته لليهود واليهود لا يحتاجون ان يفهموا النسب انه ده بالتبني او بالاصل لان كان القاعده في اليهود لما واحد يموت ولا يخلفش عيل اخوه يتجوز مراته الارمله ويخلف عيل واول عيل يجي يكتبه باسم اسم اخوه أخوه الكبير ده.
عشان لا ينقطع النسل من العائلة.
اليهود آه.
فاليهود عارفين القصه ديت آه، وأب- ابن بالتبني زي ابن بالشرعي لا له نفس الحقوق في الوطن اليهودي فمش محتاج لمتى يشرح لهم هذه القضيه فما اغفلهاش لكن ليس في حاجه ان يشرحها لهم كلمة ابن هالي ابن يعقوب نفس الشيء ابن هالي حقيقة بس هالي مات ولا خلفش فخدوا أخوه يعقوب واتجوزها وخلف ولد هو يوسف ال ال ال الكتاب المقدس عشان تفهمه ده علم اسمه علم التفسير زي ما عندك في القرآن علم التفسير فإزاي تفتي فيما لا تعرفه اسمح لي أقول لك ليس هذا النسب ولا آيات الكتاب المقدس من سياق بول البعير وبول الرسول ورضاع الكبير ليفتي فيها من يفتي لا ده علم اسمه علم التفسير تفسير الكتاب المقدس انا احيلك على ال site بتاعنا علشان تقرا عن هذه الامور باتساع وربنا يباركك واهلا وسهلا بيك وشكرا لوجودك ويانا ومداخلتك طب أتكلم- اتكلم اتفضل اتكلم بكل سرور حبيبي اولا حضر... اولا ح... اولا حضرتك لم تجبني على سؤالي ودخلت في امور اخرى احنا الح... آه، الان لا نبحث في آه، حكايه نسب آه، آه، آه، زيد و... ولا زواج محمد احنا بنبحث في آه، نسب يسوع الذي ليس له نسب هو ابن العذراء هو كيف ابن عذراء وانت تجعل له نسب ابن العذراء يعني ليس له اب وانتهت ال- ال- ال- العمليه لي- لم يكن هناك داعي ولكن انتم وضعتم تهمه اليهود الذين اتهموا مريم عليها السلام بالزنا انتم اعترفتم بهذه التهمه بل آه، عضدتوها واكدتوها اشكرك هنا بتقول انه هو كان كا- كان يوسف آه، آه، زوجها لانه كاتب كتابها الكتاب هذا الكلام من راس سأل الك- الكتاب المقدس يقول انه كانه كان خطيبها والخطيب غير الزوج لو كاتب كتابها كان جاز زوجها مش بقول لك بتالفه طيب آه، آه، آه، بتقول لي هذا كلام اناس الله القديسين مسوقين بالروح القدس يعني الكلام ده مش كلام يسوع انا اريد اين كلام يسوع امال كان يسوع ما كانش بيتكلم فين كلامه طيب بتقول لي هل قرات تفسير النصوص النص واضح يا اخي العزيز ها النص واضح ف- فلا يحتاج الى مفسرين يلفون ويدورون ويلفقون طيب آه، اشكرك و- آه، اشكرك عزيزي استنى انا اتكلم برضه ابدا بالحوار بقى انت اتكلمت في كذا نقطه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته خليني ارد عليك حبيبي طيب اتفضل اشكرك اتفضل.
اشكرك انا مبسوط منك لان بنتفق على الخطوط الرئيسيه في الحوار و- و- واحد.
وانا مع وانا مع حضرتك أنا بشكرك حبيبي وربنا يباركك ويشرق بالنور النعمة في قلوبنا جميعا بص يا حبيبي أنا ويهدينا واياك ويهدينا واياك آمين آمين آمين آه إلى الحق تقول أنا لم أجيبك على سؤالي أنا أترك الحكم لحضرات المشاهدين بلاش أنا أجاوبك عليه كل الكلام ده ما فيش إجابة على سؤالك الله يسامحك ولكن اسأل المشاهدين وهم يقولون لك الإجابة السليمة تعال نخش بقى في الكلام اللي انت قلته بتقول نحن لسنا في نسب زيد ولا زواج محمد من آه زينب ازاي بقى لسنا في نسب زيد وانا بجيب لك قرينه من كتابكم ازاي ما هو آه اسمه ايه دهوت زيد بن حارثه كان يدعى زيد زيد ابن محمد صح يا اخ محمد ولا ما تقالش كده قبل ما يلغى التبني رد عليه اه او لا ما ردش خلاص ايوه كان ابنه كان ابنه بالتبني أيوة. والغي التبني خلاص انا ما مبسوط انك انت بتجاوب بصراحه وصدق انا مبسوط جدا الله يباركك ايوه, أيوة.
خلاص ماشي كان ابن محمد عندما كان التبني مباحا زيد ابن محمد اسم ما كانش ابنه بالحقيقه لكن كان متبنى وتسمى ابن محمد بالتبني يعني.
بالتبني ايوه طب ليه بقى بتعترض على ان المسيح ابن يوسف بالتبني, بالتبني ومش بالحقيقه وتقول ان احنا بنقول ابن زنا واخد بال حضرتك انا عارف انك انت انسان مثقف وذكي بس حطها في بالك ديت انا مش عايز احرجك قدام الناس لكن انا بدي لك اضواء على الطريق تاني حاجه يسوع ليس نهو, نهو نسب نجعل له نسب طب وزيد بن حارثه ما كانش له نسب عشان يتسمى زيد ابن محمد لا العودة إلى الأصل ومحمد خد النسب ده ابن بالتبني من اليهود من اليهود لأن اليهود كانوا منتشرين في هذا في الجزيرة العربية والتبني عندهم منتشر فكان بيقلد زي ما أخذ آيات كتيرة من العهد القديم من عند اليهود دي تاني يوسف بن بنقول انه هو كان عند عامل كتب كتاب لكن كان خاطبها وانا جبت الكلام من راسي جبت الكلام من راسي الله يسامحك الله يسامحك أنا أنا خادم لكلمة الله ليا أكثر من خمسين سنة أخدم كلمة ربنا وأتكلم بما في الكتب التي درستها جيدا ولم أدجل على أحد وعندك الحلقات بتاعتنا حوالي 300 حلقة النهاردة هات لي كلمة فيها دجل وكلام من راسي من راسك يا عزيزي من راسي يا عزيزي لو قرأت الكتب التفسيرية في علم التفسير للإنجيل كنت تدرك أن اليهود عندهم خطيبة خطبها فكتب كتابها أنتوا عندكم خطيبها بس وكتب كتابها شيء تاني والدخلة شيء تالت اليهود كان عندهم خطيبة ولحد النهاردة يخطبها أن يكتب كتابا لها أن يحجزها وبعد كده تبقى الدخلة يبقى مش من راسي مش عايز اقول يبقى يعني مش عايز اقول الكلمه الكبيره جيم هه لام لكن عايز اقول عدم تدقيق من حضرتك في البحث والدراسه. طيب حضرتك بتقول القديسون مسوقين بالروح القدس وما فيش يبقى ما هوش موحى من الله مش بتاع المسيح. أليس عندكم في قصة الكهف سورة الكهف أن المسيح أرسل ثلاثة رسل من قبله منهم شاول في التفسير الطبري عد إلى تفسيرك وإلى كتبك المسيح كان له رسل يا عزيزي المسيح هو صاحب الوحي هو كلمة الله كلمة الوحي والذي أرسل تلاميذه رسلا عنه لكيما يتكلموا أيضا بكلامه وثابت أيضا عندكم في التفاسير الإسلامية وأنا أجيب لك التفسير بالضبط ولو أردت ذلك الأسبوع الجاي أنا هكتبه عندي وتشرفنا بدخولك ومداخلتك وتقول لي فين المرجع بتاع إن المسيح له رسل ثلاثة أرسلهم إلى القرية ماشي وبعدين بتقول لي النص فالتلاميذ اتكلموا بروح القدس لأن المسيح هو روح الله النص واضح لا يحتاج إلى تفسير من حكم أن النص واضح لا يحتاج إلى التفسير انت حكمت وخرق وكانت النتيجه ان النص غير واضح لك ولكنه يحتاج الى تفسير شكرا ليك يا محمد من اجل مداخلتك الطيبه وخليك ويانا صديقا للبرنامج ونرحب بك في كل لقاء ايوه فين مين حد
ما انا ال- الميكروفون عندي ايوه معلش آه، نك- آه، في مداخلات اخرى ولا لسه ابو محمد تفضل عزيزي ابو محمد يا الو يا مرحب اهلا بيك يا ابو سو وابونا يا مرحبا.
آه، في في ال- في سفر الامثال 27 وايه 14 ايوه سفر الامثال آه، اصحاح آه، 27 وايه 14 ايوه حبيبي آه، بيقول آه، بيقول ان اللي آه، مش عارف اجيب لك النص بالظبط لكن هو بيقول الاتي بيقول من يبارك قريبه بصوت عالي في الصباح باكرا يحسب له لعنا مم. ايوه صح ف آه، آه، آه، مش عارف تفسيرها ايه دي ايوه صح كويس اشكرك حبيبي الفاضل بس- بس ما وبعدين عرفتناش في- بشخصك استنى بس استنى.
اه ما طيب عرفتناش بشخصك ابو رامي من فلوريدا ابو رامي من فلوريدا مرحب بيك يا ابو رامي اهلا وسهلا طيب آه، خلينا نرد على حاجه حاجه عشان اه خاطر اتفضل اتفضل طيب.
عشان في ليها تعليق تاني كمان أشكرك وأشكر محبتك وحكمتك من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح باكرا
اه نص على باكرا كمان أيوة باكرا يعني إيه يعني قصده إن هو يقلقه لأن لو عايز يبارك يصلي ويتبارك أو يستنى لما يطلع نهار ويبارك لكن ده بقى عايز يقلقه فإذا ما تقلقش الإنسان لأنه ممكن يكون تعبان ولما يصحى من النوم روح باركه زي ما أنت عايز لكن ما تبقاش عملية بالعين يعني هو قصده إن هو يبارك لكن هو مش قصده يبارك هو قصده يقلقه فعايزين نفهم معنى مفهوم النص أو معنى النص شكرا يعني السؤال ده كلام الثاني في منتهى الذوق واللطف يعني ذوق ولطف تماما صح مظبوط اتفضل مع حضرتك يعني- المايك. في سؤال تاني آه، ال- الاخ الثاني اللي هو من السعوديه ايوه كنت حبيبي عايز اخليه يقرا كنت عايز اخليه يقرا ال... ال... الواقعه ايوه آه 12 ل 24 سورة الواقع اه اللي بيقول فيها في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضوعه اسر متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون أيوة.
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما تخيرون أيوة.
ولحم طير مما يشتهون طب قصدك إيه بس؟
وحور عين حور عين.
كأمثال اللؤلؤ المكنون جرى كلام فارغ إزاي هو آه.
بيقرأ الكلام ده وبعدين يجي ي- يتجرأ ويقول ان السيد المسيح يعني حاجات مش معقوله لا اقول لحضرتك حاجه يا اخ آه، ابو رامي كون ان هو يتجرأ ده احنا بنرحب بهذا واحنا بنحب اللي يدخل عندنا يعبر عن رايه ما عنا له التعبير ما بنفرضش راينا على حد هو بيسال الراجل وب- وبيراعي ادب الحوار وعايز يفهم وبيستنى علينا لما بنجاوب لا بالعكس انا سعيد جدا بمداخلته وسعيد جدا بمداخله الاحباء اللي جايين يناقشوا ويحاوروا بعلم ومعرفه بالعكس ده احنا نتيح لهم الفرصه ونفتح الباب على مصراعيهم مش كده ولا ايه يا أخ صلاح؟
مظبوط يا أستاذ اكيد احنا همنا ان مفهوم.
كل الناس تفهم وتعرف الحق فانا مع احترامي يدي لرايك لك طول العمر يا رب يعيش حبيبي أس- اهلا بيك.
ويقويك عليهم لا ربنا يديني نعمه ان انا اخدمهم هذه يا خدمه رب. ربنا ربنا معاكم يعيش حبيبي شكرا العفو آه، في مداخله اخرى اخونا ابراهيم من هولندا اتفضل عزيزي الاخ ابراهيم اتفضل الو أت- مرحب
مساء الخير ابونا يا مساء كل نور
آه، ابونا عندي استفسار آه، عن المهدي المنتظر المهدي المنتظر ايوه انا كنت اتناقش مع اخواننا الاسلام آه، من كنت بالعراق ايوه كنت اتناقش وياهم وافهمهم آه، كيف الثالوث وكيف السيد المسيح وخلاصه ايوه لكن آه، شخص آه، قال لي على المهدي المنتظر شخص مسلم كان صح فقال لي هي مو قلت له انا اعرف انه هذا امام عندكم أيوة.
راح يجي على اساس تمام.
فقال لي هذا مو امام ولكن هو المهدي المنتظر يعني السيد المسيح نفسه اه وهذه المره الوحيده اللي سمعتها من شخص مسلم أيوة.
فتعرف واحد يعني اكو اكو مثلا تفاصيل أشكرك.
اسلاميه اخرى أش- ورد بها هذا الشيء انه أشكرك.
الم- المهدي المنتظر هو السيد النقطة المسيح وضحت نفسه.
حبيبي النقطة وضحت شوف آه، عزيزي آه، إبراهيم آه، لا نحكم لا نحكم على الإسلام من واقع كلام إنسان آه، خد دي قاعدة مهمة عندك احكم على الإسلام من واقع المصادر الرئيسية للإسلام القرآن الأحاديث التفاسير كتب التراث تحكم على كلام موثق لكن واحد بيقول هو فهم كده فما ما هوش ايه حجة يعني آه الإسلام في الأحاديث النبوية يقول لن تقوم الساعة إلا أن يأتي المسيح عيسى بن مريم حكما مقسطا أي عادلا فحيأتي ديان وهذا هو إيمان أهل السنة وإن كان الشيعة يقولون أن هناك المهدي الإمام زي أنت ما قلت لكن عموما المسيح ما مكتوب عنه عندهم أنه هو الذي سوف يأتي ديانا فإن كان محمد أخير من المسيح فلماذا لم يقل يأتي محمد ديانا أشكركم جزيلا هذه هذه هذه الآية أشكرك.
هذه معروفة يا أبونا أنه لا تقوم الساعة حتى يكون آه، عيسى بن أشكرك.
مريم ديان العالمين أكتر.
لكن أنا أريد تعرف أكو شيء تفسير الهشي هذا موجود عندهم يعني عندهم المهدي الإمام الإمام اي نعم بس هم الأب- المهدي الم- آه، يعني هي عضونا ما تقرا ال- المهدي ولما تقرا المهدي المنتظر آه لا هم يعني عندهم في التشكيل يعني عملية مشكلة شوية المهدي اسم مفعول والمهدي اسم فاعل وعندهم لخبطة كبيرة في اسم المفعول واسم الفاعل زي الراجل اللي نعم.
قال المعزى على المعزي أنا بشكرك لأن الوقت وع- معانا ضيق وما فاضلش وقت ويانا معك واحنا بنذكركم بالاستفتاء اللي كان محطوط وعايزين نبقى نعرف نتيجته في النهاية واتفضل عزيزي آه، هل تحب أدسك يا أبونا تقول لنا كلمة ختامية؟
اه بالتاكيد يعني قربنا من ختام البرنامج والحقيقه انا بشكر جميع الاحباء في آه، حسن اصغائهم ومواظبتهم على الق- الحلقات بتاعتنا وايضا الاحباء في مشاركاتهم الفعاله وربنا يبارك حياتكم كلكم آه، احبائي احنا ناقشنا في حلقه اليوم ظهور الشيطان لمحمد في سوره جبريل والشيطان يوحي بآية قرآنية لمحمد تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لا ترتجى أمور خطيرة خطيرة فكر يا أخي المسلم بقي لنا الكثير عن هذا الموضوع وسوف نواصل حديث الأسبوع المقبل عن محمد وحديثه عن إسلام شيطانه الأبيض وبقية النقاط العشرة بمشيئة الله وإني أتوجه إلى كل باحث عن الحق من أحباء المسلمين أن يراجع المصادر التي ذكرناها ويسأل من شاء من شيوخ المسلمين ليعرف الحق كما أرجو أن يتجه إلى الله مباشرة كل سائل ليطلب منه أن يكشف له عن الحق عزيزي المشاهد إحنا مش بنضيع وقت واحنا مش مجرد عندنا برنامج بنحب ان احنا نتكلم ونقول كلام ولسنا ناخذ اموالا من احد ويشهد الله علينا انني لست عميلا لاي احد كما يظنون او من الناس اللي بيخشوا في برامج علشان خاطر آه، يكبر الرصيد بتاعه الديني و- و- ويعمل عشان كده الجهد الذي ابذله لا يقدر بمال ولن اقبل في مقابله مالا لكن كل اللي بيشغلني حبي ليك ايها الاخ المسلم حب ليك حب الخلاص من نفسك مش عايز اجبرك انك انت تسيب دينك وتقبل دين تاني ابدا لكني اقول لك فكر واحد فكر ليه حته وموضوع انه آه، لا تساله عن اشياء ده انتهى زمنه لكن فكر وصلي وانا بدعوك عزيزي الفاضل واوجه دعوه لمن يرغب ان يطلب من الله الان ويقول معايا يا رب اعلن لي عن الحق اشرق بنور المعرفة في عقلي وفي قلبي وإني مستعد الآن يا رب أن أقبلك في حياتي فاقبلني ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين الرب معكم يا أحبائي